اسم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام في آخر لقاء لنا ورد إلينا سؤال عن الوصية الواجبة والسائل الكريم يسأل هل الوصية الواجبة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ومن ثم تكون غير شرعية أم أنها آه، يمكن أن تنسب إلى شرعنا الحنيف ونجيب عن هذا السؤال بأمر الله سبحانه فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد الإرث مر بمراحل عديدة الإرث تدرج المولى سبحانه وتعالى في تشريعه لم يشرع مرة واحدة وفي إحدى مراحل الإرث كان الإنسان إذا ما استشعر بدنو الأجل فكان يوصي يوصي بجزء من المال لوالديه لبعض قرابته ثم ما سكت عنه يكون لأبنائه فعرفت هذه المرحلة بمرحلة الوصية للوالدين والتركة للأبناء وكانت الآية في سورة البقرة تبين هذا المعنى بقول ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين عفوا السؤال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ لو سمحت عندي ثلاث أسئلة طب معلش الصوت بس عشان الصوت مش واضح عندي
ماشي حاضر لو سمحت يا شيخ أول سؤال آه، هل في أموال القصر زكاة؟ السؤال الأول
اتفضلي السؤال الأولاني والسؤال- بالنسبة لإيه؟
هل في أموال القصر زكاة؟
في في زكاة أموال أموال؟
القصر القصر آه.
يعني الأيتام القصر آه أيوة زكاة تمام تمام السؤال الثاني القفازين لبس القفازين هل من سنن الصلاة إن أنا أخلع القفازين ولا أنا عادي أفضل لابسهم ولو من سنن الصلاة هل أقسم لو ما خلعتهمش لو كنت خارج البيت وبصلي وأنا لابسة القفازين؟
مم.
والسؤال الثاني ما هو الشفع والوتر واقوال العلماء فيه وإيه السؤال الثالث إيه حضرتك؟
ما هو الشفع والوتر الشفع والوتر وما اقوال العلماء فيهم وبارك الله فيكم واسالكم الدعاء يا شيخ آه، بالهدايه والتوفيق آمين يا رب حاضر.
والسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فبالنسبة للوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي إن ترك مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فلفظة كتب وقول المولى سبحانه وتعالى حقا على المتقين هذه من الألفاظ التي استدل العلماء بها على الوجوب ومن ثم كانت الوصية واجبة وعلى ذلك يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لرجل يريد أن يوصي بشيء إلا ووصيته عند رأسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن الوصية كانت واجبة الوصية كانت واجبة في هذه المرحلة لكي يصل الإرث إلى مستحقيه ثم بعد ذلك نزلت الآيات في صدر سورة النساء الآيات في صدر سورة النساء التي بيّنت نصيب كل وارث وفسر المولى سبحانه وتعالى فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذه الآيات بين المولى سبحانه وتعالى فيها نصيب كل وارث فمن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن آيات المواريث في سورة النساء ناسخة لآية الوصية في سورة البقرة ومن ثم قالوا بنسخ هذه الآية ولم يعد هناك وصية فيما يتعلق بالأقربين لكن بقيت الوصية العامة في من يريد أن يوصي بشيء من ماله شريطة ألا يصل ما يوصي به الإنسان إلى ثلث تركته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثلث والثلث كثير ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يستحب الوصية بالخمس وقال أرضى لنفسي بما رضي الله سبحانه لنفسه أن هو يوصي بخمس تركته كما جعل الله له سبحانه وتعالى خمس المغنم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو
اتفضلي حضرتك
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال هو اتفضلي.
والدي كان متوفي وكان سايب معلش جمعيه ال- فانا الصوت كنت بس سالت ال- إن الصوت فلوس يرتفع الجمعية عشان نسمع تعتبر- بس تعتبر من الورث انا عرفت ان فلوس الجمعيه اللي هو سايبها دي كانت تعتبر من الورث معلش عيدي احنا تاني عرفنا بعد كده السؤال ما سمعتش الجزء الأولاني معذرة من السؤال بقول لحضرتك بقول لحضرتك والدي كان متوفي وكان سايب مبلغ فلوس جمعيه لسه ما اتقبضتش مم.
فاحنا لما انا سالت قالوا لي فلوس الجمعيه دي تعتبر من الورث ماشي الو سامع حضرتك أيوه
الو سامع حضرتك اتفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الو اتفضلي حضرتك لو سمحت يا شيخ آه، جوزي آه، اليوم ما اتجوزني يعني وهو آه، عمال ي- يحلف عليا طلاق وكده آه، فاخر طلاق هو حلفه عليا قال لي انت طالق آه، في رمضان اللي فات وانا مم.
كنت حامل فدلوقتي آه، دلوقتي انا مش عارفه كل ما اطلب منه طلاق او كده يقول لي ابريني فانا مش عارفه آه، اصوم يعني على طلاق اللي وكده حضرتك انت طالق بالل- باللفظ الصريح كده اه مم. قالها كم مرة بقى
قال لي آه، يجي ثلاث مرات انت طالق طيب والطلاق كم مرة نعم الطلاق ربنا سبحانه وتعالى جعله كم مرة الطلاق لا ثلاث مرات يا شيخ بس انا دلوقتي واقعه في مشكله انا مش هقدر مش هقدر يعني اتطلق وكده وعلشان في مشاكل عند اهلي مم.
يعني آه، ابويا عامل لنا مشاكل كتير آه، ويا- وغير كده اخواتي عاقين قوي بامي فانا مش عارف مش عايزه اخلي عيالي يعني يشوفوا ال- الحاجات دي ويتعلموا منها فانا مش عارفه اعمل ايه طيب هل حضرتك عشان ال- ولادك ما يشوفوش الكلام ده عند والدك تعيش مع زوجك في الحرام مع طليقك في الحرام
طبعا ما- كل ما اقول له يعني نطلع عند مأذون وكده يقول لي ابريني فانا اعمل ايه دلوقتي آه، يعني اصمم على الطلاق وكده و- وارجع لاهلي تصمم ولا إيه؟
تصمم على طلاق ايه ده على كلام حضرتك هو طلقك ثلاث مرات اهوت اه يعني ما- هيطلق ايه تاني ده انت حضرتك بتثبت الطلاق بس وما ينفعش يحدث معاشرة لان ما عادش زوجك ايوه ده طلاق صريح بيقول لك انت طالق مش قالها لك كده اه طيب يبقى يعني م- مش عارف يبقى المعاشرة تتم ازاي اصلا
خلاص مش يا شيخ خلاص مش شكرا ماشي ربنا يصلح حالك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه أيوه يا شيخ. آه كنت بسأل حضرتك على شيء في البيوع يعني اتفضل.
مسألة في البيوع. آه كان كنت أنا واحد آه، شريكي آه كنا قدمنا على أرض اللي هي تبع ال- آه، بنك التعمير والإسكان اللي هي بتبقى بالقرعة مم.
وبعدين آه، رفع علينا الأرض آه وبعد كده هو المفروض كنا نستلم الأرض بعد ثلاث شهور مم.
من ال- آه، من القرعه يعني بس آه، احنا بقالنا تقريبا ثلاث سنين ما استلمناش الارض لحد دلوقتي وكنا دفعنا قسط من الاقساط آه، فدلوقتي آه، شريكي آه، عاوز آه، آه، بيقول لي ان هو آه، آه، محوج يعني آه، عنده ظروف قاهره يعني فعاوز يبيع الارض لحد تاني يعني بتوكيل آه، نظرا لظروف القاهره اللي عنده يعني مم.
آه، فهل فانا انا بقول له ان هي الارض لسه ما جت لي- يعني مش آه، لسه ما ما استلمناهاش فهو بيقول ان هم يعني عنده ظرو- ظروف قاهره وفي نفس الوقت ان هو في شرط في العقد ان هم المفروض يسلموه بعد ثلاث شهور فالشرط ده ما اتحققش يعني في العقد مم.
آه، فهل ي- يعني هل ينفع ان انا آه، آه، نبيع الارض يعني نبيع الارض و- وانا بالنسبه لي انا يعني مش راضي عن البيع بس آه، نظرا لظروفه يعني ممكن نبيع الارض وانا بالنسبه لي اخد بس راس المال والباقي اتصدق بيه يعني
حاضر حاضر ماشي كده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ الله يحفظك ربنا يوفقك يا رب ويجازيك خير امين يا رب.
بقول لحضرتك يا شيخ في رجل عنده قطعة أرض 300 متر مم.
آه، وليه زوجة والزوجة حامل وهو موجود وولاده الكبار عايزين يقسموا ولا- للتلاتة الكبار من أم مم.
و- من أم منفصلة فعايزين يقسموها يقسموا يقسموا الأرض وفي وجود حياته فهو عايز ت- تتقسم شرعا إزاي مم.
آه اللهم صل على سيدنا محمد هم ثلاثة ومعاه زوجة ومعاها خمس أبناء والزوجة حامل مم.
وهو موجود معاهم يعني الأب نفسه هي- عايز مثلا يحج أو عايز يطلع ليه نصيب غير الخمس أبناء والزوجة الحامل والثلاث أبناء دول تتقسم يحج إزاي يعني.
عليهم الأرض ما تتوزعش أبدا وهو عايش ما- الأولاد الكبار يعني عمالين يشتكوا للناس كلها ويقولوا مش يشتكوا عايزين دينا ويشتكوا احنا طب هم عايزين عايزين نتجوز التركة لما الإنسان يموت يبقى التركة تقسم اه النهاردة معلش الراجل ممكن أو ابنه زي هو اللي هبة.
يموت وهو يورث في ابنه نعم فمفيش حاجة اسمها التركة تقسم وهو عايش ما ينفعش الكلام ده أول شرط لتقسيم التركة إن الوارث يموت الوارث آه، ال- ال- ي- يموت ال- المورث يموت والوارث يكون حي يرث إنما هيورثه الراجل وعايش ما ينفعش يا حاج أبدا طب احنا دول مش قادرين عليهم يا شيخ يعني عمالين سايقين الناس كلها معظم الناس اللي حضرتك في البلد حضرتك مش قادرين عليهم ما خدوش هم الأرض عافية ليه؟ ما يقدروش ياخدوها غير برضا الراجل لوالدهم يعني هقول لحضرتك انا زوجته مش قادره يعني انا ماسكه في اقول له ما تبيعهاش دلوقتي اصبر مش عارفه ايه ال- يقول لك ده هم عايزين بيت لوحدهم يبيعوا عشان يشتري بيت ليهم ويتجوزوا فيه ومش عارف ايه وعمالين كاني انا اللي واقفه عقبه في وسطهم او ما عايزين ينفعش ما يقسموها ينفعش زي هبه الأرض تتقسم والراجل عايش ما ينفعش يعني الراجل لو طالت به الحياة واحتاج فلوس ولا حاجة يمد إيده للناس ما ينفعش ايوه يا شيخ
هبين إن شاء الله المسألة بإذن الله بالتفصيل بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ معلش الصوت بس يترفع لأن أنا مش سامع عفوا ماشي آه، زوجي حلف عليا قال لي آه، عليا الطلاق بالتلاتة لو آه، لو ما قلت لاختي كده تبقى طالق فانا لو آه، كلام يعني هقول له لاختي لو ما قلت لهوش يعني لو قلت لها يعني غيرت في الكلام شويه عشان ما تزعلش يبقى كده وجع اليمين وانا ب- كذابه
طيب وحضرتك أنت النهاردة لما لما قال لك قولي ما قلتيش ليه زي ما قال بالظبط ما انا لسه ما جبلتهاش يعني ما لما أنا بقول هجبت لحضرتك أنت النهاردة دلوقتي لو نقلت الكلام هتزعل منه ولا منك؟
هتزعل منه هو طب وأنت أنت تتطلقي عشان خاطر هي ما تزعلش منه؟
اي لا انت فهميها وقولي لها بالنص قال كذا ولولا ان هو قال لي تبقى طالق انا ما كنتش قلت لك
ايوه لا معلش هو يشيل وزر نفسه ماشي ماشي وبعدين هو ما يكلم اخته يقول لها يدخلك في النص ويوقع يمين طلاق معلق ويدخل نفسه في متاهه ليه معرفش هو مسافر وقال لي كده في التليفون يعني حضرتك بلغيها بالحرف اللي قاله اللي قاله بالحرف يقوله ويشيل وزره ويتحمل مسؤوليه كلامه طب ادعي لي بالله عليك يا شيخ بالشفاء ربنا يصلح حالنا وحالك ويهدينا ويهديه يا رب يا شيخ
بالنسبة لي الوصية الواجبة بعض الفقهاء قال إن الوصية نسخت بآيات المواريث وقل من الفقهاء قالت بل هي باقية لها مجال عملها ولآيات الو- المواريث مجال عملها وقالوا إن هذه يعمل بها وتكون واجبة آه، في حق من مات ولده ولم يوصي لبني بنيه لأبناء ابنه وهذا ما أخذ به معظم المقننون في البلاد الإسلامية معظمهم أخذ بالوصية الواجبة على خلاف بينهم في بعض الدول جعلت مثل سوريا على ما أذكر جعلوا الوصية الواجبة لأبناء الابن الذكور فقط الابن الذكر الذي مات في حياة أبيه جعلوا لأبنائه الوصية الواجبة وجعلوها بنصيب أبيهم في حال حياته يعني كان هيورث ال- السبع التمن التسع حسب طبعا عدد المستحقين في التركة فجعلوا له نفس النصيب جعلوه لبنيه واشترط الجميع ألا يجاوز الثلث ما ما ينفعش الوصية الواجبة تزيد عن الثلث وعندنا في مصر وفي العديد من الدول الأخرى جعلوا الوصية الواجبة لأبناء الابن مطلقا يعني سواء الابن اللي مات ده كان ذكر أو أنثى فيجوز أن تكون الوصية الواجبة لأبناء الذكور ويجوز أن تكون لأبناء الإناث اللي قصر الواجي الوصية الواجبة على أبناء الذكور كما في سوريا آه، نظروا إلى أن أبناء البنات ذوي رحم وليسوا من العصبات وليسوا من أصحاب الفروض فلم يجعلوا فيهم الوصية الواجبة وأيما كان الأمر فالحقيقة أرى ان لو حصل خلاف في مسألة فقهية وهذا له رأي وهذا له رأي وده ليه سند من السلف وده ليه سند من أقوال السلف المشكلة ما تزعجش لكن المشكلة ان انا اجي اخلي الوصية آه، بنفس نصيب الانسان كما لو كان حيا يبقى كأني بورثه بالظبط كأني بورثه في حال ان هذا الامر على خلاف احكام المواريث احكام المواريث انه يشترط ان المورث يموت الوارث يكون حي يوم يجري التوارث بينهم فالابن لما مات ابوه اللي ورث فيه فالنهارده لما ابن الابن جده مات طب ما هو ليه عمام اللي هم ابناء الميت بيحجبوه عن التركه فارى ان الامر يحتاج الى اعاده نظر حتى لو اخذنا بالوصيه الواجبه اللي لما جم يطلعوها في مصر سنه على ما اذكر 29 وعفوا حاجة واربعين قالوا ان ده نتيجة ان وجود الايتام بيكونوا في عوز واحتياج والجد من ذوي اليسار وبيستحقوش في التركة هو لا يوصي اليهم حتى لو وصلهم يقول لك لازم يوصلهم بنصيب ابيهم كما لو كان حي ده برضه خلل طالما اوصى النهاردة باي جزء من التركة ليه هشترط عليه هذا الشرط ليه هشترط ان يكون بنفس نصيب الاب كما لو كان حيا ده امر ينبغي يعاد فيه النظر يبقى انا كده بورثه وهو لا يرث أصلا الأمر التالي لو أن الابن الذي مات في حياة أبيه ترك تركة واستغنى أبناؤه بهذه التركة طيب إيه الحكمة إن أنا أدلهم إرث في جدهم إيه الحكمة في ذلك طالما هم عندهم و- ولهم حد يكفل لهم الحياة الكريمة أخد ليه من الجد ومن أنصبة ال- العمومة وأدلهم فأرجو يعاد النظر في مسألة الوصية الواجبة يكون في ضوابط تحقق العدل إن كان الأبناء اللي هم أبناء الابن دول آه، فقراء من أهل العوز والجد من ذوي اليسار يبقى ممكن إن هو يرضخ لهم ويعطي لبني ابنه وإن غفل عن ذلك يبقى يجوز الإلزام لكن في حدود ضيقة ما تبقاش بنفس نصيب الأب كما لو كان حيا لأن أحيانا آه، بتيجي في مسألة تبص تلاقي إن البنت ب- ب- بتتظلم في هذه المسألة الورثة ممكن يظلموا وممكن يكون أبناء الابن مش محتاجين ويدخلوا مع عم- عمامهم في قلب التركة ويضروا بهم إلى غير ذلك يبقى لها ضوابط معينة يتم على أساسها النظر في المصالح والمفاسد فبالنسبة للوصية الواجبة من أخذ بها له سلف فقهي وإن كان رأيا مرجوحا فلا أستطيع أن أنا أهدر هذا القول وأقول أنه قول غير شرعي حتى وإن كنت أراه مرجوحا لكن أسأل الله أن يوفق ولاة الأمور إلى أن يعيدوا النظر في أحكام الوصية الواجبة حتى يتحقق بها العدل وينتفي بها الظلم والحقيقة أن ده من الأمور المؤسفة أن الرحم لا توصل إلا بال- ب- يعني بسلطان القانون المفروض الإنسان أبناء ابنه ماتوا هو يكون رفيق وحدوب ويكون شفيق عليهم لكن هو لا يصلهم وتصل الأمور بينهم القطيعة من أجل المال والأعمام ينظروا إلى أبناء الأخ إن هم يزاحموهم في التركة وأبناء الابن الذي مات أبوه في حياة والده ينظرون إلى أعمامهم على أنهم يقصنهم من التركة ويأخذون حقا لهم فأسأل الله أن يصلح ذات بيننا هنجيب عن الأسئلة التي وردت إلينا ونتم باقي الأسئلة التي معنا إن شاء الله الأخت الكريمة بتسأل وتقول هل آه، مال القصر الأيتام تجب فيه الزكاة هل مال الأيتام القصر تجب فيه الزكاة هكذا سألت أختنا الكريمة بالنسبة لهذه المسألة فاختلف فيها الفقهاء على قولين القول الأول لجماهير الفقهاء وقالوا بأن الزكاة تجب في مال الصغير كما تجب في مال المجنون والقول الثاني للأحناف قالوا أن مناط التكليف هو العقل ومن ثم لا تجب الزكاة في مال المجنون ولا تجب الزكاة في مال الصغير حتى يبلغ وذهب جماهير الفقهاء ردا على الأحناف إلى أن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والصلاة ها هنا بمعنى الدعاء أي وادع لهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للقوم الذين يأخذوا الزكاة منه والشاهد في هذه الآية من سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به خذ من أموالهم فالصدقة فرضت في المال وهي متعلقة بالمال ومن ثم فتؤخذ من عين المال بغض النظر عما إذا كان صاحب المال صغيرا أم كبيرا عاقلا أم مجنونا رشيدا أم سفيها فالزكاة تخرج من المال ولا تعلق لها بصاحبها فجماهير الفقهاء من الأحناف عفوا من الشافعية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى وجوب الزكاة في مال الصغير واستدلوا باستدلالات كما ورد عن عمر حينما أمر بتثمير الزكاة للأيتام حتى لا تأكلها الصدقة إلى غير ذلك من الآثار الواردة بهذا المعنى والأحناف على خلاف ذلك عفوا سؤال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله لدي ثلاثة أسئلة تفضلي السؤال الأول ما حكم أنا كثيفة أن يزوج لي أن نلبس في المرتدية النقاب واضح بتقولي لبس النقاب مش كده بقول آه نعم أنا كثيفة نعم نعم آه والسؤال الثاني ما حكم أنا في الشارع مكلفة بلبس النقاب كما المرأة اللي ماهيش فاقدة نعمة البصر واضح تمام تمام والسؤال الثالث ما حكم آه، عم والدتي يعد محرم آه، ليا
حاضر واضح واضح إن شاء الله نسأل الله أن يبارك فيكم في قناة الرحمة اللهم أمين يا رب وإياك وإياك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ الله يحفظك اتفضل.
عد- بعد اذنك عندي سؤال بس اتفضل
حضرتك انا عندي خط تليفون مم.
فبيديني 50 جنيه 50 جنيه ديت لو استخدمت منها حاجه بي- بيخصمها بزياده 15% مم.
فده ربا ولا مش ربا؟
لا، حضرتك هو بيسلفك فلوس ولا بيديك دقائق لا بيديني مثلا بيقول لي 50 جنيه رصيد لو احتجت رصيد انا منها ماليش دعوه بستخدم- الرصيد الرصيد ده بتاخده فلوس ولا دقايق لا دقايق حضرتك دقايق مش كده اه الدقيقه تمام بقى الدقيقه ممكن يكون ثمنها 19 قرش 15 قرش 20 25 ده مش موضوع مش كده تمام انت شغلك كله بالدقايق مفيش حاجه اسمها 15% و20% في حاجه اسمها الدقيقه بكذا
بس حضرتك معلش انا مثلا لو استخدمت 50 جنيه كلها باجي يا اروح سيدي انت بتاخدش 50 جنيه انت بتاخد دقائق دقائق بما قيمتها 50 جنيه بتاخد دقايق تمام معايا حضرتك مع حضرتك انت بتمسك ورقه ب 50 جنيه في ايدك كده بيديها لك
لا بيجي يقول لك هات لي 65 جنيه بدل ال 50 جنيه ديت
آه، ابدا تمام.
بيديك دقايق مش كده اه طيب احنا مش جه علينا وقت كانت الدقيقه بجنيه والدقيقه ب 50 قرش مش كده صح.
وكنت بتتكلم بربع جنيه بتتكلم انت حضرتك النهارده النظام اللي عجبك خش فيه تكلفه الدقيقه ديت هما بيحددوها وانت بتقبل زي اللي بيشتري اي سلعه بالظبط ملهاش دعوه بالربا خالص
تمام شكرا يا شيخ ماشي ربنا يصلح حالك يا رب ويكرمك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال اتفضلي
والدي كان عامل جمعيه قبل ما يتوفى وبعد ما توفى احنا احنا سالنا الجمعيه دي قالوا الجمعيه دي تدخل في الميراث اه ما انت حضرتك اتكلمت والاتصال اتقطع معايا حضرتك اه اه
بس ايوه مع حضرتك يعني بس حضرتك جه الفلوس دي بعديها صاحبه الجمعيه قالت لنا مم.
ان هو كان عامل الجمعيه دي بنيه ان هو يشيل نصها لجهاز اختي ونصها لجهاز بنت اخته اه فاحنا مش عارفين الكلام اللي هو طلع من بقه ده يعتبر وصيه ونديهم فعلا نقسم الجمعيه على اخته وبنت اخته مم.
ولا نخلي الجمعيه في الورث حاضر انت والدك اللي ساب فلوس غير الجمعيه ديت كتير يعني وكده ولا نعم ساب فلوس كتير يعني غير الجمعيه هو سايب فلوس اه غير الجمعيه مم. يعني الجمعيه ما تشكلش حاجه في الفلوس اللي سايبها يعني لا ما تشكلش لا طيب حاضر حاضر ماشي حاضر اقفلي حضرتك هبقى لك على طول ان شاء الله بعد السؤالين اللي معايا دول سلام عليكم عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام لو سمحت يا فضيلة الدكتور طب انا التلفزيون- هط- التلفزيون بس هط- هطلق يعني وطي التلفزيون- وطي وجوزي يعني التلفزيون عرفت بعد- ان هو ساحر وطي التلفزيون بعد ومنصب إذن حضرتك.
وتزوج عنف عليا وطي التلفزيون بعد وأنا مش عارفة اذنك أعمل إيه.
بالنسبة لي الراجح في مسألة الزكاة في مال اليتيم هو قول جماهير الفقهاء وأن الزكاة تجب في أموال اليتيم احنا عندنا في مصر ها هنا بياخذوا بمذهب الأحناف ومن ثم لا يتم إخراج الزكاة في أموال الأيتام فأرى أن يعاد النظر في هذه المسألة واللي يعني ما نحجبش طالما النهاردة اليتيم صاحب مال تجب فيه الزكاة ليه أمنع حق الفقراء عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني لو أن النيابة الحزبية لم تأذن بإخراج زكاة المال يبقى الوصي على اليتيم أو آه، والدة اليتيم أو القائم على أمره يدون عنده ان هذا المال آه، فيه ال- الزكاة في سنة كذا مبلغ كذا في سنة كذا مبلغ كذا إلى آخره وعندنا في الفقه الإسلامي ما يعرف بمال الضمار مال الضمار الذي يعجز صاحبه عن التصرف فيه سنة عنده مال لكن ممكن المال يكون محجوز عليه ممكن المال يكون مال مغتصب امرأة عندها أرض مساحة أرض كبيرة وإخوتها مستولين عليه رجل عنده قطعة أرض ووضع اليد اليد والرجل والدماغ اللي منتشر عندنا في مصر الآن من أناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بعد الثورة ابتدى الكل واحد يحط إيده على أرض غيره وياخدها إلى آخره فممكن رجل شاري أرض عشان يبيعها عرض من عروض التجارة لا يستطيع إخراج زكاة المال لأنه غير قادر على الأرض نفسها يقعد النزاع 3 4 5 سنين ثم يسترد المال هذا مال الضمار مال محجوز عليه مال ضمار مال اليتيم اللي موجود لا يستطيع التصرف فيه ولا يستطيع إخراج الزكاة منه يأخذ نفس الحكم وبعد أن يتسلم ماله يخرج الزكاة الواجبة فيه فأرجو أن القائم على أمر اليتيم ينتبه لهذا الأمر إبراء للذمة يتقدم بطلبات للنيابة الحزبية لإخراج زكاة المال وأرجو أن ربنا يوفق ولاة الأمور أيضا أن ما يبقاش وضع مال اليتيم دايما في البنوك التجارية الربوية يعني حط حتى في البنوك ديت في فرع المعاملات الإسلامية حطوا الأمر في البنوك الإسلامية وارفعوا الحرج عن الناس حتى لا يأكل الناس الربا ال- السؤال الثاني وهو عن الصلاة في القفازين هل المرأة آه، إذا صلت تصلي في القفازين أم لا وبالنسبة لهذه المسألة العلماء آه، قالوا هل يجب على المرأة ستر قدميها وستر يديها في الصلاة أم لا مع اتفاقهم على أنها لا يجب عليها ستر الوجه في الصلاة إلا إذا صلت آه، بحضرة الأجانب كما يحدث في المسجد الحرام فمثلا أو في ظروف معينة في صلاة العيد فيما شابه ذلك فإنها تستر وجهها آه، عفوا سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا عم الشيخ اهلا وسهلا اتفضلي حضرتك لو سمحت انا زوجي ابوه كان متجوز واحدة اتجوز واحدة بعد والدته لما والدته ماتت و- ولما جم يوزعوا الورث هو ابوه باع حق امهم وهم صغيرين مم.
فلما جم يوزعوا التركة على اخواته التانيين وهو قال له انا عاوز حق امي اللي انت بحته واحنا صغيرين مم.
انا مش ملزم ان انت تصرف عليا من حق امي وانا صغير مم.
فايه راي حضرتك
حاضر ماشي فالمرأة النهاردة من أهل العلم من قال بوجوب ستر قدميها ويديها في الصلاة وهم المالكية والحنابلة ومن أهل العلم من قال أنه لا بأس إن ظهرت آه، قدميها وكفيها في الصلاة وهم الأحناف والشافعية ومن ثم فلو صلت المرأة بالقفازين فلا تثريب عليها النهي عن لبس القفازين يكون في حال الإحرام المرأة وهي محرمة لا تلبس القفازين هذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أما لو صلت فيهما فلا تثريب عليها والله سبحانه أعلى وأعلم آه، بالنسبة للشفع والوتر فهي صلاة الوتر بتصلى مثنى ويوتر بركعة أو بثلاث فالمقصود بالشفع اللي هي الركعتين صلاة الركعتين والوتر اللي هي صلاة الركعة التي يوتر بها والوتر يعني الشفع والوتر ديت هي م- ما فيش صلاة تسمى صلاة الشفع وإنما تسمى الصلاة صلاة الوتر اللي هي تكون في آخر الليل وإن خاف ألا يقوم من آخر الليل صلاها عند يعني آه، أن يأوي إلى فراشه أو ممكن يصليها بعد العشاء وصلاة الوتر اختلف العلماء فيها على قولين الأحناف وبعض الفقهاء قالوا بوجوبها وجماهير الفقهاء على أنها سنة مؤكدة الأحناف على وجوب صلاة الوتر والواجب عند الأحناف غير الفرض الفرض عند الأحناف لأن الأحكام التكليفية عند الجماهير الفقهاء خمسة عند الأحناف سبعة فالأحناف عندهم أن صلاة الوتر واجبة والواجب عندهم غير الفرض فالفرض عند الأحناف ما ثبت بدليل يقيني الثبوت يقيني الدلالة ويقيني الثبوت عندهم القرآن الكريم والحديث المتواتر ويقيني الدلالة يعني يثبت النص بالقرآن أو بالحديث المتواتر ثم لا تكون دلالته على المراد منه ظنية بل يقينية ومن ثم فعندهم القرء المرأة اللي طلقها زوجها تتربص بنفسها ثلاثة قروء القرء ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ورغم ذلك فاللفظ عندهم ظني ظني الدلالة رغم أنه يقيني الثبوت فعند الأحناف صلاة الوتر واجبة والواجب عندهم غير الفرض لكن الواجب عندهم أيضا هو يكره تاركه يعني عفوا يعاقب تاركه ولكن لا يكفر جاحده وده الفارق بين الواجب وبين الفرض عند الأحناف الأخت الكريمة التي سألت عن المرأة الكفيفة هل تلبس ال- النقاب أم لا أقول أن لبس النقاب ينبني على آه، خلاف أهل العلم في وجه المرأة هل هو عورة أم لا فمن قال أنه عو... آه، عفوا أن وجه المرأة يعني عورة أوجب ستره ومن قال أن وجه المرأة غير عورة لم يوجب ستره وعندنا معلوم حكم النقاب عند أهل العلم ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوبه وذهب الأحناف إلى استحبابه مع عدم وجوبه وذهب الشافعية إلى استحبابه مع القول بأنه يكون واجبا في زمن الفتنة إن خيف على المرأة من الفتنة أو كان في زمن كثر فيه الأشرار وقل فيه أهل الديانة وظهر فيه الخبث فإن حكم النقاب عند الشافعية ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب فهو مستحب عندهم كأصل ولكن في زمن الفتنة يكون واجبا والنقاب نجد أنه ستر لوجه المرأة وستر لوجه المرأة عن نظر الأجانب عنه وهذا تشترك فيه الكفيفة وتشترك فيه المبصرة المرأة الكفيفة لا تختص بحكم لها فيما يتعلق بالنقاب فإن قلنا بوجوبه وجب عليها أن تستر وجهها لأن المرأة حتى وإن كانت كفيفة فإنها تشتهى والإنسان ربما نظر إليها فأعجبه حسنها فتكون مأمورة بستر الوجه فالعبرة هل النقاب فرض أم لا فمن قال بوجوبه أوجب عليها ستر وجهه نتم إن شاء الله بعد هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إيه، لو سمحت حضرتك عندي إيه، سؤالين
اتفضلي اتفضلي حضرتك السلام عليكم يبقى اللي قال ان النقاب فرض وان المرأة يجب عليها ستر وجهها اوجب على كل امرأة ان تفعل ذلك ومن ثم لا تستثنى المرأة الكفيفة ب- في هذه المسألة فالمرأة الكفيفة ربما كانت وضيئة ربما كانت شابة ربما يعجب الناس حسنها وعندنا آه، حفصة بنت سيرين عليها رحمة الله ورضوانه وهي من خيار التابعيات ولا نزكي على الله أحد وهي شقيقة الإمام العلم محمد بن سيرين والذي تلقى عنها وكان يطلب العلم على يديها نفر من التابع التابعين كان منهم عاصم الأحول وكان يدخل عليها مع أصحابه فكانت تنتقب تلبس النقاب فقال يعني لما هذا وقد عذرك المولى سبحانه لأنها من القواعد اللاتي لا يرجون نكاح والمرأة لا تكون قاعدا إلا إذا قعدت عن الولد ولم تشتهى بلغت من الكبر عتية يبقى لا يمكن ولا يتصور أنها تلد ولا يتصور أن تشتهى بلغت من الكبر عتية فقالت يا ابن أخي أتم الآية تقصد قول الحق سبحانه وتعالى وأن يستعففن خير لهن فهي أخذت بالعزيمة ولم تأخذ بالرخصة ولم تكن تضع ثيابها مع كبر سنها فكيف بمن كانت امرأة شابة يبقى ها هنا إن قلنا بوجوب النقاب فهو واجب على المبصرة وعلى غير المبصرة أسأل الله سبحانه أن يوفي أختنا أجرها بغير حساب فالمولى سبحانه يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والإنسان إذا ما ابتلي بفقد حبيبتيه أو كريمتيه كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم فصبر فلا أجر له إلا الجنة أسأل الله سبحانه أن يثيب أختنا خير الجزاء على صبرها اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو اتفضلي حضرتك سامع أيوة.
حضرتك لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال اتفضلي.
آه دلوقتي في جمعيات بتعمل قروض للشباب عن طريق وزارة التضامن هي ما بتاخدش أي فوائد على الفلوس بس هي بتاخد اشتراك كل ثلاث شهور 17 جنيه فهل ده يعتبر كارد ربوي ولا لأ؟ وبالنسبة يا شيخ لو سمحت سؤال تاني بعد إذنك بالنسبة لفلوس ال- بتدي مبلغ الفوائد كام بتدي, نعم بتدي مبلغ كام لا مبلغ يعني حسب ال- المشروع اللي الشاب هيعمله مم.
ويعني بيبقى القسط بسيط جدا يعني 100 200 كل شهر حاجات بسيطة مم.
بس هي بتاخد الاشتراك ده 17 جنيه كل 3 شهور مش مش فلوس يعني كتير يعني حضرتك حضرتك ده اشتراك في ايه اشتراك في جمعية الشؤون الاجتماعية عشان تبقى ضامنة الشاب دوت او الشابة ديت قصاد الجمعية ديت وسؤال تاني يا شيخ بعد اذن حضرتك يعني حضرتك الجمعية دي من اغراضها ان هي تضمن الناس اذا ما دفعتش القروض اه تبقى هي ضم الشاب ده قدام الجمعيه دي والجمعيه دي تبع وزاره التضام- التضامن وانا سالت عليها فعلا وعرفت ان هي فعلا تبع وزاره التضامن حضرتك الجمعية اللي بتقرض هي اللي تابعة التضامن ولا الجمعية اللي هو بيشترك فيها لا الجمعيه اللي هي اللي انا بقول لحضرتك عليها هي اللي تبع وزاره التضامن اللي هي بتقرض اه فهو بيدخل فيها كعضو فيها يعني يعني آه.
بيدفع دراسة عضوية في الجمعية ايوه تمام وسؤال تاني بعد اذن حضرتك يا شيخ آه، دلوقتي انا والدي توفى فكان سايب فلوس في البنك مم.
وطبعا لما جينا خدنا الفلوس فانا سالت على فلوس الفوائد وخليتها لوحدها ده نصيبي انا مم.
فانا عايزه اعرف دلوقتي هل الفلوس الفوائد دي ينفع ان احنا ناخدها ولا لا بنك تجاري حضرتك اه يعني بنك بنك ربوي اه ب- مش بنك اسلامي بنك عادي ما ينفعش تاخديها حضرتك اما تحطها في مصرف عام زي مستشفى السرطان زي المدارس اللي بتتبنى آه.
زي الطرق اللي بتتسفلت أيوة.
زي سداد ديون مصر إلى آخره أو تديها للفقراء طب في ناس يا شيخ قالوا لي ان ده انت معلكيش وزر الوزر على والدك ان هو اللي حط الفلوس ديت في البنك ده لو سلمنا جدلا إن الوزر على والدك أنت ترضي الوالدك يشيل الوزر وأنت تاخد الفلوس لا طبعا ولا تتطهري من الربا وترجو العفو والصفح لأبيك عليه رحمة الله
ماشي متشكره جدا يا شيخ الله يكرمك جزاك يعني الله ده, كل خير.
ده, ده, ده بئس الصنيع الفتية اللي هو الأخ قالها ديت يقول والدك اللي عليه الوزر يعني أنا أبويا يخش جهنم وأنا آخد فلوس أتهنى أنا بيها يا سبحان الله طب أخرج الفلوس عشان أبرئ ذمته وأعذر إلى الله وأرجو له الصفح والمثوبة يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل يا أخي الكريم اتفضل لو سمحت يا فضيلة الشيخ بس كنت عاوز أسأل سؤال اتفضل في شخص أنا أعرف عنه إن هو شيعة من الشيعة يعني فبيصلي معايا في أول صف اه فالحقيقة كنت عاوز أستفسر هل الصلاة بتاعته دي تأثر على صلاتنا أو صلاتي أنا شخصيا لأن أنا عارف إن هو سبحان شيعة الله وما كان الله ليضيع إيمانكم دخل شكرا صلاة لفضيلتك حضرتك إيه ألا تزر وازرة وزر أخرى أنت معايا حضرتك طيب ها. ثم إحنا هل إحنا بنكفر الشيعة كده يعني على إطلاق بنكفرهم و... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ هي- هل المسافة من المنيا لأسيوط آه، تعتبر آه، عايزة محرم معايا؟
هي كم كيلو
مش عارفة هي حوالي تقرب ساعتين كم كيلو حضرتك كم كيلو تقريبا لا ما اعرفش والله كم كيلو آه، من محافظة لا محافظة تزيد تزيد عن ال 85 وال 86 كيلو يبقى السفر بمحرم حضرتك طب لو سمحت يا شيخ مش النبي قال ما يزيد عن ليل و... عن يوم وليلة حضرتك ال- ال- المسير كان يبقى قد ايه كام كيلو بيقطعوهم في اليوم والليله الحاجه التانية واحنا جايين النهارده جايين من المنصوره الطريق اتقطع الطريق اتقطع والناس لا اما ناس واقفه منتظره سايبينهم واقفين لا اما ناس بتخش في زراعات هتخش في زراعات تخيلي حضرتك امراه مسافره لوحدها والطريق اتقطع ومع ناس اغراب تخش ما انا ازاي مع في ز- اصحابي يا شيخ بس اصل اصل دي امتحانات فانا هعمل ايه يعني
طب انت انت حضرتك بتكلميني انا ليه انا انا ليا ذنب في حاجه لا مش كده يعني انا عايزة اعرف يعني آه، بالظبط يعني بس ما انا انا لو بقول لح- يعني هي انا بتخرج بقول ساعتين.
لحضرتك اهو انا بقول لحضرتك انا اللي اعرفه ماشي حديث النبي خلاص.
عليه الصلاه والسلام معايا حضرتك انت النهارده عايزه تحسبيها باليوم والليله يعني هتطلعي 24 ساعه تسافري من غير محرم ده انا بسال حضرتك ولا كان المقصود اللي المسافه اللي الابل بتقطعها في هذه المد- المسافه
لا اصل انا ما فهمتهاش كده فهمت الحديث ان انا بروح وباجي بقى في اقل من يوم وليله يعني بس طيب والله انا بقول لحضرتك انت ماشي.
حره انا بنظر لها مسافه القصر اللي بقصر فيه الصلاه اللي هي ال 85 86 كيلو المراه ما تسافرش فيها الا مع محرم
ماشي والله اعلى واعلم بالنسبه لي طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه، ممكن أسأل سؤال اتفضلي يا حاج
أقول لحضرتك أنا عندي ذهب يبلغ النصاب مم.
هل الزكاة بتاعته تبقى كل يوم كل سنة ولا مرة واحدة وقت شراها وخلاص الذهب يا حاجه انت عيناه ل- يعني للزمن ولا ذهب بتاعك انت بتلبسيه
لا للاستعمال الشخصي يبقى ما فيش للاستعمال فيه الشخصي ما فيش فيه زكاه ان شاء الله يا حاج سامعني يا حاجه
نعم معلش الإجابة تانية مرة لو سمحت مفيش مفيش زكاة في ذهب الحلي يا حاجة الذهب اللي بتتزيني بيه مفيش فيه زكاة وده مذهب مذهب جماهير الفقهاء خلافا للأحناف وبعض المالكية وأنا سبق بينت المسألة بالتفصيل والأدلة مسألة زكاة الحلي آه، بالنسبة لأختنا الكريمة التي سألت السؤال عن النقاب آه، تكلمت في مسألة أخرى وهي عم والدته هل هو محرم لها أم لا عم الأم آه، يحرم على أمها لأن المولى سبحانه وتعالى يقول وبنات الأخ وبنات الأخت والمقصود بقول الله عز وجل وبنات الأخ كل أنثى لأخيك ولادة عليه فهي بنت أخيك التي ولدت له وهي كل بنت نزلت من صلبه فتشمل ابنة ابنه وابنة ابنته ومن ثم فالأخت السائلة عم أمها عم لها عم أمها عم لها لأنها بنت أخته آه، عفوا بنت أخيه والمولى سبحانه لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت بنات الأخ مش بنت أخوك فقط وإنما بنت ابنه وبنت ابنته وكل من نزل من صلبه إلى ما شاء الله كل دول يحرمن عليك لأنهن بنات أخ لك وعندنا قاعدة فقهية بالنظر عم الأم عم عم ال ال ال الأم عم وعمة ال- الأم عمة وعم الأب عم إلى آخره يعني دول كلهم من المحارم دول كلهم من المحارم أخت الجد أخت الجد لأب تصبح عمة تصبح عمة للإنسان لأنها عمة الأب يبقى عمة الأب عمة وخالة الأب خالة عمة الأم عمة وخالة الأم خالة يبقى خالتك مش أخت أمك فقط ده أخت جدك أخت جدتك وهكذا يبقى خالة الأم خالة وعمة الأم عمة عمة الأب عمة وهكذا فهذا الرجل الذي تسأل عنه أختنا الكريمة وهو عم أمها هو أيضا عم لها من محارمها بالنسبة لأختنا الكريمة اللي بتسأل إن والدها توفي عليه رحمة الله وترك جمعية والمرأة اللي هو آه، بيقوم بالاشتراك في الجمعية معها اللي بتقوم بلم الجمعية وتوزيعها على أصحابها آه، قالت إن هو كانت نيته عايز يساعد أولاد أخته في جهازهم فالأخت الكريمة ابنته تسأل وتقول بعض الناس قال إن هذا المال آه، يعني آه، من التركة أقول نعم هذا المال من التركة وهو حق للورثة لأن الميت لم يوصي ومات والمال عنده وقد هم بحسنة هي صلة رحم فلم يفعلها فأسأل الله أن يكون له مثوبة على هذا الأمر الأمر الثاني العلم عند الله بقول هذه المرأة ربما كان يقول لها هذا الكلام ثم تغير الرأي والنظر بعد ذلك يعني ربما كانت مصيبة ربما كانت مخطئة فاليقين عندنا أن هذا المال وجد وهذا المال ملك لصاحبه ولم يدفعه إلى بنات أخيه أو بنات أخته ولم يقم بصرفه في الغرض الذي كان ينوى أن يخصصه فهو ملك لورثته ولم يترك وصية يكتب فيها أن هو يوصي بجزء من ماله لفلان وفلان لم يوصي لا شفاهة ولا كتابة ومن ثم فما أراه والله أعلى وأعلم أن هذا المال ملك للورثة يقسم بالأنصبة الشرعية هم بعدما يتملكوا المال أرادوا أن يصلوا الرحم وأن يعطوا لقرابتهم اللي هم من أهل العوز والاحتياج فجزاهم الله خيرا على ذلك الأخت الكريمة اللي سألت إن جوزها من يوم ما تزوجها عمال يطلقها وقال لها كذا مرة أنت طالق المولى سبحانه يقول الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي الذي يملك الرجل أن يرد المرأة إلى عصمته وأن يمسكها مرتين ثم بعد ذلك تكون الطلقة المكملة للثلاث والتي تبين منه بينونة كبرى فتحرم عليه وترجع إلى أصله الأصل أن كل النساء محرمات على الرجال وما استحلها إلا بكلمات الله سبحانه ومن ثم فمتى طلقها الطلاق المكمل للثلاث رجعت أجنبية عنه فلا يجوز بحال من الأحوال أن تحدث المعاشرة بينهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام فضيلة الشيخ
اتفضل يا اخي الكريم فضيلة الشيخ الله يعزك اتفضل عندي سؤال بس لو سمحت المدام بتاعتي ب- هل تجوز فضيلة الشيخ يعني تلبس شراب ولا عشان كتب لها الدكتور على شراب طبي
اللي شراب دوالي يعني اه طيب ما هي حضرتك لو لبست شراب دوالي بتصلي في المسجد على طول نعم بتصلي في المسجد على طول طب ما هي تلبس شراب عادي فوق الدوالي وتمسح عليه يعني تمسح عليه لما أصل تتوضا يعني شراب وكده؟
شراب الدوالي مشكلته ان الصوابع باينه اه تم- تمسح عليه يعني وهي لا ده بتتوضا.
بقول لحضرتك تلبس تتوضى وتلبس شراب الدوالي اه وتلبس شراب عادي فوق شراب الدوالي تمسح عليه اه بحيث لما تحب تتوضى تاني ما تقلعش الشراب وتلبسه يبقى فيه مشقة عليها تمسح عليه إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، بارك الله فيك يا دكتور آه، الله يحفظك كنت بس عايزة استفتي حضرتك أسأل نصاب الزكاة كام لأن احنا الحقيقة سمعنا أحد برضه مشايخنا الأفاضل معلش بعد إذن حضرتك اه، ارفع الصوت شوية نعم نعم نصاب الزكاة كام بالفلوس لأن هو في بعض المشايخ قال طبعاً حضرتك بس 84 ما خلاص أنا فهمت السؤال 85 جرام لا ذهب لا لا حضرتك قال كده بعد يعني احنا سمعنا حد قال انه كده بعد القدر فمش عارفه نحسبها بايه بالفضه فقال رقم معين بس معذره انا ما سمعتهوش أنا بعد إذن حضرتك بس احسبي ب- مالكيش دعوة بالفضة دي خالص معايا حضرتك نعم واضربي 85 جرام ذهب في ثمنه جرام الذهب بكام؟
اللي هو عيار 21 عي- هو عيار 24 عيار 24 ده ب ضربتيه 350 21 جنيه مش مشكلة إن شاء الله مسوبة بإذن الله لو فرضنا 300 جنيه اه اضربي 300 في 85 طيب يعني معنى ذلك ان لازم يكون مثلا عدى النصاب 26000 او 27000 جنيه 25500 جنيه 25500 جنيه اللي اقل من بيقول ذلك اللي مفيش بيقول زكاة عليه.
حضرتك اللي بيقول زكاة ال ال ال بالفضة واخده بال حضرتك نعم اللي اللي بيقول بالفضة هنطلع 585 جرام نعم جرام الفضة بكام؟
ما اعرفش لو قلنا 5 جنيه هنقول 2000 ونص 3000 جنيه نعم حضرتك مالك النصاب يجوز ياخد من الزكاة لا طبعا ما ينفعش لأنه غني بقى نعم.
عنده نصاب زكاة نعم اللي معاه 3000 جنيه في نعم، مصر نعم.
بقى غني الو اللي معاه 3000 جنيه حضرتك بقى غني لا طبعا ما يعتبرش غني في الوقت ده ما يع- ما يعتبرش مالك مالك لإيه هيكفوا إيه يعملوا حاجة لا طبعا نعم فلذلك بنقول الذهب الذهب اللي عايز يرفق بالفقير هو ده الذهب الحاجة نعم، التانية نعم.
لما اقول لواحد معاه 3000 جنيه يطلع زكاة يطلع 7 جنيه ونص اه ه- هيطلع ايه حضرتك زكاة مال طيب سؤال تاني بارك الله فيك فيعني ان شاء الله ال- الزكاة 85 جرام في الثمن بتاعه يطلع 300 300 شوية هو ده نصاب الزكاة ان شاء الله طيب سؤال تاني بارك الله فيك إذا أوقفت إذا اشتريت شقتين يعني وأجرتهم وأخذت إيجارهم كل شهر وأوقفتهم لزواج البنات يعني هم يعني يعدوا مش في مش يعني مش ملكية شخصية ولكن في قرارة نفسي إذا احتجتهم قبل زواج البنات ممكن أبيعهم هل الشقة دي عليها زكاة وهل في زكاة على الإيجار الشهري اللي بيجي لي؟
حضرتك حضرتك النهاردة ال- الشقق اللي هي فيها ايجار ديت مفيش فيها زكاة لكن انت لو شارياهم عساس تبيعيهم بقى فيها عروض تجارة نعم
معايا حضرتك لو جعلتهم وقف طيب عشان يجيبوا لي إيجار يعني دخل شهري ما انا بقول لحضرتك اهو انت نيتك اللي هتحدد ان كنت شاريه الشقه تبيعيها يبقى فيها عروض تجاره 2.5% نعم شاريها حضرتك ان هي بتاجريها وبيجي لك دخل منها وموجوده عندك خلاص مفيش عليها حاجه ولو حتى كنت واهبهم في نيتي البنات
ما انا بقول لحضرتك انا انا ما اعرف انت حضرتك وهباوي يعني ايه وهباوي لبناتك البنت يعني ان هتتجوز كل فيها بنت عند زواجها آه.
ابيع لها شقه اجوزها بيها تبيعي لها ما انا انا بقول لحضرتك معلش احنا النهارده كل واحد ما اللي معاه ده فردتين غوايش لو اتزنق بيبيعهم نعم مش كده نعم فحضرتك النهارده هل هم انا شاريهم عشان ابيعهم
آه، تقريبا فعلا نعم بس مش على ما اسمي انت انا نية يعني حضرتك كده شارياهم تبيعيهم بقوا مال فيهم زكاة عروض التجارة 2.5% من قيمتهم من إيمن. والايجار طيب اللي بيجيني منهم كل شهر الإيجار مفيش فيه حاجة حضرتك لأنه بيخش في النصاب بتاع زكاة مالك يعني احسب على بعد في, الس- في نهايه السنه اللي اشتريت الميعاد اللي اشتريت فيه زائد الايجار اللي دخل لي منهم وثمن الشقه واخرج الز- من ال- المبلغ حضرتك الاجمالي في حضرتك الزكاه بالنسبة لي الفلوس اللي بتجيلك كلها من أي جهة آخر السنة حضرتك بتشوفي عديت النصاب ولا ما عديتهوش وتضربي في 2.5%
جزاك الله خير الله يحفظك ويبارك بارك فيكم يا الله رب.
فيكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايوه حضرة الشيخ مع حضرتك اتفضلي
طيب دلوقتي انا عايز اسال حضرتك معلش اسئله دلوقتي انا دلوقتي انا حصل لي حال- حادث وكده اهوت و- وبعد كده بعد ما حصل لي حادث آه، فقالوا لي لازم تذبحي
مين اللي قالك لازم تذبحي مين اللي قال لحضرتك الكلام وكده الناس يعني انك لازم تذبحي لا مش لازم ولا حاجه
اه مش لازم مش لازم فيها الذبح يعني مفيش الزام ايه اللي الزم ايه اللي الزم يعني ده حتى الاضحيه سنه العقيقه سنه مين اللي الزم ان الواحد يذبح لما يعمل حادث ما ده كلام من عند الناس مفيش عليه اي دليل يقول له ربنا نجاك وفداك واعمل فدو ليس هناك دليل على هذه المساله اللي يقول لازم لازم يعني واجب واجب يعني يأسم إن تركه إيه الدليل عليه آه، بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل زوجها عنده قطعة أرض 300 متر وأبنائه عايزين يجبروه على أن يقسمها بينهم حال حياته هذا غير جائز هذا الأمر غير جائز ولا يجوز بحال من الأحوال أن هو يقسم تركته حال حياته آه، بالنسبة لأخينا الكريم اللي سأل عن قطعة الأرض اللي اشتروها من بنك الإسكان والتعمير وقالوا تم مضى ثلاث سنين وما اشتراش هذه الأرض ولسه ما تسلموهاش والراجل بيقول أنا مزنوق وعايز يبيع الأرض طبعا احنا بنقول كلمة وأسأل الله القبول فيها إن لا يجوز المتاجرة بأراضي الدولة وده من أبواب الخطر التي فتحها بعض الناس علينا النهاردة ياخد الشقة يروح يبيعها ياخد قطعة الأرض يروح يبيعها الأرض النهاردة الشقة بتطرحها وليكن مثلا بعشرين ألف مثلا تلاتين ألف توصل مئة ألف حضرتك النهاردة أنا يعني أناشد آه، كل من يختص بهذا الأمر أن يملع التعامل مطلقا وأن يقع البيع باطل حضرتك إن ما كنتش محتاج الأرض ما تاخدهاش مش محتاج الشقة ما تاخدهاش الشقة دي تروح تسكن فيها تقعد فيه مش تاخدها عشان تبيعها وتغليها على غيرك لو كل إنسان مش محتاج الحاجة سابها ما كانش حصل عندنا مشكلة إنما النهاردة بقت تجارة وتجارة الحقيقة آه، يعني أرى إن هي تجارة سيئة إن الناس تدخل تتاجر تشتري الشقق اللي الدولة بتدعمها ويروح يبيعها بعد ذلك ويبيعها بأسعار مرتفعة يشتري قطعة الأرض ويروح يبيعها بعد ذلك يا أخي أنت مش محتاجها ما تاخدهاش وللأسف الشديد ناس بتتخصص ياخد الورق بس توكيل والورق ويتعامل فأرى الحقيقة إذا أردنا إن إحنا نحافظ على هذه ال ال الأراضي إن ما يحصلش ال- اللي بيحصل الآن فيها إن الناس اللي هي أصحاب العوز فعلا أو الناس اللي هي الفئات اللي الدولة بتقصدها بمثل هذه المشروعات هم اللي يروحهم يتم منع التصرف فيها مطلقا وإذا وقع مثل هذا البيع يكون البيع باطل ويؤدي إلى بطلان العقد وسحب التخصيص مرة أخرى لأن الأراضي دي مخصصة لغرض معين الأرض دي مخصصة لغرض معين فضلا عن ذلك الأخ الكريم بيّن أن الأرض لم يتسلمه فيرجعوا إلى شروط العقد المبرم بينهم وبين آه، هذه الأرض فضلا عن ذلك إن كان بنك الإسكان والتعمير هذا بيعطي قرض ربوي فتكون المسألة مسألة معاملة ربوية محرمة ينظر لشروط العقد يشوف فيها عقد ربا ولا عقد بيع والله سبحانه أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عفوا فقد أخبرني الأخوة أن الوقت المخصص قد انتهى فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن أن نلتقي على خير بأمر الله نلتقي في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين أمان